بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هناخد موضوع بعنوان كما في ادم وهيبقى امتداده الطبيعي كما كان في ادم هكذا يكون في المسيح او كما في ادم هكذا في المسيح لانه كما جت مرتبطه قوي بشخصيه ادم ومرتبطه اكتر واهم بشخصيه ربنا يسوع له المجد كما في آدم مقصود بها إيه؟ إن إحنا كلنا بني آدمين فبني آدمين بمعنى إن اللي حصل في آدم بيحصل فينا لغاية دلوقتي نقرا النص اللي موجود في رومية خمسة وده نص جميل ومهم قوي وبيحكي لنا حكاية المسيحية كلها بطريقة آه جميلة وعميقة وتدينا رؤية كاملة كده عن وضعنا كمسيحيين يقول كما من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت هنا الإنسان الواحد اللي هو مين آدم كما ب... كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع يعني الموت انتشر والدليل والأمارة كمان أن كل الناس بتغلط مش بس آدم فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم يعني إيه حتى الناموس يعني حتى من قبل الناموس كان في خطية هو الناموس زي ما قلنا جه شخص لكن ما جاش عمل خطية لا هو الخطية موجودة والناموس مسكها علينا فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي يعني إيه يعني من آدم لموسى الناس محسوبة خطاة على أي أساس هو ما فيش شريعة ما فيش ناموس إنما محسوبين خطاة لأن ضميرهم بيقول حاجة وهم بيعملوا حاجة تانية صوت ربنا جواهم حاجة يسموها الناموس الطبيعي بيشاور لهم على غلط وهما بيكسروا الناموس اللي جواهم لكن لسه الشريعة ما نزلتش فالمرحلة الأولانية من آدم لموسى اللي هي بنسميها ما قبل الشريعة في تاريخ البشرية أو بنسميها كدارسين مرحلة الناموس الطبيعي طبيعي هنا مقصود بها الضمير الإنساني العادي هل المرحلة دي ما فيهاش خطية؟ لا كلها خطية طب ايه الخطية على اي اساس على شكل خطية ادم في وصية داخلية سمعها كل انسان من ضميره عارف الصح من الغلط ولو ريلاتيفلي كده انما مش بيعمل الصح فكلنا اخطأنا على شبه تعدي ادم ولكن ليس كالخطية هكذا ايضا الهبة لأنه إن كان بخطية الواحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين هنا بقى معلمنا بولس عاوز يحدد نقطتين مهمين قوي نقطة ان احنا كلنا نلتقي في آدم وبالتالي نلتقي عند الخطية ونلتقي عند الموت وارثين الحكاية جوه طبيعتنا ثم نلتقي في شخص آخر هو ربنا يسوع له المجد الأصل الجديد للإنسان المرجع الجديد للإنسان آدم الثاني أو آدم الجديد فيقول إيه إن كانت الخطية الحاجة السيئة مفعولها عم وسار إلى هذه الدرجة إنها أفسدت كل الطبع البشري طب الهبة الجفت الجريس العطية اللي جاية من السماء عن طريق شخص واحد برضه اللي هو ربنا يسوع الهبة هكذا أيضا الهبة لأنه إن كان بخطية واحد مات كتير فبالأولى نعمة الله والعطية التي بالنعمة والتي بالإنسان الواحد يسوع المسيح واحد يقول استنى هو بيقول على يسوع إنسان ليه ها بيقول عليه إنسان لأنه حطه في مقابل شخصية آدم عاوز يقول كلنا دلوقتي مرتبطين بآدم كأصل للبشرية كإنسان فلا بد أن نرتبط بآدم جديد أصل جديد للإنسانية فلا بد أن يكون يسوع المسيح إنسانا وإن كان ده لا يلغي لاهوته طبعا قد ازدادت للكثيرين هي يقول بقى المعنى ده بأكثر تفصيل يقول إيه وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة يعني آدم جاب لنا حكم إعدام على كل البشر طب النعمة ده النعمة أقوى من الخطية طب بالأولى النعمة اللي جابها لنا المسيح تدي حرية وبراءة لكل اللي هيجوا تبع المسيح أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير يعني إيه يوم ما ربنا يسوع جه يفدي البشرية ما كانش قدام منه خطية واحدة يعني آدم لما غلط كانت خطية إنما بعد كذا ألف سنة بقت لستة الخطايا ملهاش آخر ملايين إنما النعمة التي بالمسيح قادرة إنها تشيل ده كله أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير لأنه إن كان بخطية واحد قد ملك الموت شوفوا هو هنا بولس يتميز بالتكرار بال بيسموها إيه يعني كرر المعنى وبأفكار جديدة لكن هو في الآخر نفس المعنى عمال يقول آدم والمسيح آدم والمسيح آدم ورثنا الخطية الفساد حكم الإعدام الموت المسيح ادانا النعمة الخلاص البراءة فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد الذي هو يسوع المسيح يعني كنا خدنا الخطية شربناها شرب عن آدم بالخطايا ولدتني أمي لأني بني آدم فيبقى بالأولى لما بقيت تبع المسيح أنا كمان هاخد النعمة والعطية اللي جايبها لي المسيح له المجد اللي غلب الموت والخطية واقدر اخد النعمه من خلاله احنا كل ده لسه ما دخلناش في كما فاذا اذا كما بخطيه واحده صار الحكم الى جميع الناس للدينونه ماشيه هكذا ببر واحد صارت الهبه الى جميع الناس لتبرير الحياه لانه تاني هيقولها بطريقه تاني كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة مش كده مش كلنا اتحسبنا خطاة بسبب جدنا آدم هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا تاخدوا بالكم الحتة دي هو احنا ايه لازم نوطي راسنا للمسيح عشان ناخد البر بتاعه احنا كده كده غصب عننا موطين راسنا لآدم لأننا مولودين منه بالطبيعة الجسدية إنما دلوقتي لازم نتبع المسيح عشان ناخد منه البر أما الناموس هو بقى كان بيتكلم فاكرين المقدمة قلنا إيه إنه بيكلم بتوع رومي عشان يقول لهم إن عمالين يقولوا الناموس الناموس الناموس قال لهم الناموس يعمل إيه ده الناموس ما يقدرش يصلح اللي عمله آدم الناموس جه مسك علينا الخطية ثب أثبت علينا التهمة إنما ما عرفش يبررنا فيقول أما الناموس فدخل شوفوا التعبير ده لكي تكسر الخطية ده زودها زودها بحكم ايه انه لما طلع القانون زادت التهم طلع فيه تجاوزات اكتر مما كان يعتقد الانسان ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا ما هو بقى بالرغم ان الخطايا زادت قوي على حس الناموس لأنه اترصد على البشر ملايين من الخطايا كل وصية طلعتك طلعتك غلطان من رأسك لرجليك فعلى قد ما الناموس دخل زود الخطية indirectly هو الناموس مش وحش إنما النتيجة إيه حيث كثرت الخطية تزداد النعمة جدا يعني إيه يعني إذا اللي هيعمله المسيح له المجد كبير قوي قوي قوي بحكم إن الخطية زادت قوي قوي قوي فاهمنا؟ على قد ما البشر افتروا في خطاياهم والمرجع كله كان آدم الأول على قد ما النعمة اللي جاية في آدم الجديد هتبقى أكتر وأقوى وأعظم عشان تغطي كل اللي حصل قبل كده حتى كما ملكت الخطية في الموت يبقى الخطية بتملك على البشر من خلال حكم الموت بتذل البشر هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا يبقى شوفوا الراجل الفيلسوف العظيم ده لخص لنا القصة كلها وقال لنا ايه احنا كبشر دلوقتي بني ادمين آدم أصلنا جدنا احنا طالعين خلايا منه بالتناسل هو طبيعته فسدت بالخطية الموت مشي جواه الموت ده اتنقل لنا الفساد جوانا في طبعنا ومن ينقذني من جسد هذا الموت أنا عاجز إن أنا أغير في نفسي حاجة يجي آدم جديد آدم جديد يعني كأنه أصل جديد للبشرية مع أنه لحم ودم زينا بالظبط لكن بلا خطية يقول لنا تعالوا تولدوا مني أنا خليكوا تبعي أنا تحرروا من بنوية آدم وخليكوا تبعي أنا أولاد لله عشان أديكوا النعمة اللي تحرركم من العملة أو الخطية أديكوا الحياة اللي تشيل عنكم حكم الموت فكأنه حاطط قدامنا كما آدم وكما المسيح أنت هتمشي ورا إيه مش بس رومية خمسة اللي قال فيها الحتة دي اللي فات ده يتلخص أنه الخطية اللي بدأت في آدم ونزلت من آدم إلى كل الأجيال في الأول كانت بتنتشر بدون الناموس ولما جه الناموس عند موسى بقت بتنتشر بقوة الناموس فاهمنا؟ يعني الناموس ما عملش حاجة الناموس ما أضافش كتير بالعكس الناموس زود الخطية بسبب أنه بيثبت التهمة فالخطية مش قلت الخطية زادت بالناموس فالنتيجة النهائية واحدة في موت قبل موسى وموت بعد موسى هو موت لكل البشر اللي اسمهم بني أدمين وكأنه في المقارنة بيعمل أصلين تاني بيحط آدم في جبهة وقصاد منه ربنا يسوع في جبهة آدم يجي عن طريق الخطية يجي عن طريق الموت يجي عن طريق الفساد يجي من خلاله التعدي تيجي من خلاله الدينونة قصاد كده ربنا يسوع يعمل ايه يحط قصاد الخطية العطية يحط قصاد الموت الحياة يحط قصاد الفساد القداسة يحط قصاد التعدي البر يحط قصاد الدينونة النعمة واضحة الفكرة فالمنظر ده بيشرح لنا حقيقة مهمة قوي ان الناموس او القوانين او القواعد او الوصايا ما تقدرش تغير الانسان وتخلصه لازم تيجي قوة خارجية هي اللي تنقذ الانسان من حالته يجي اصل جديد للبشر يغير حال البشر في كورنثوس الاولى 15 معلمنا بولس برضو قالها بطريقة تانية حكاية ربطتنا بآدم وربطتنا بالمسيح بعد كده يقول إيه كورنثوس الأولى 15 كان بولس بيناقش فكرة القيامة لأن طلعوا ناس بيقولوا مفيش قيامة فطبعا إيه كتب أطول إصحاح في حياته كورنثوس 15 ده عشان يدافع عن قيامة المسيح وبالتالي يدافع عن قيامتنا احنا لأنه لو المسيح ما قامش يبقى احنا هنموت مش هنقوم فبيقول هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع فيه فساد الفساد ده تبع آدم يزرع فيه فساد ويقام في عدم فساد يزرع فيه هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا نقول له لا فسر لنا هنعدي دي بس اشرح لنا يقول طب بص يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حية دي هتلاقوها في سفر التكوين لما ربنا حب يعرف من هو آدم يعرف يعني إيه إنسان قال الإنسان ده نفس حية ليها جسد لكن آدم الأخير اللي هو بقى المسيح له المجد واللي على شكله مش هيبقى مجرد نفس حية صار آدم الأخير روحا محييا المسيح له المجد جواه الحياة اللي هيديها لنا إنما آدم ما فيهوش الحياة في ذاته لا ده واخدها سلف من ربنا وراحت منه أول ما اتقطعت العلاقة بربنا ليس له حياة أصيلة في ذاته دي واخدها كده من ربنا نفسا حية النفس ده اتقطع أول ما الخطية دخلت أما المسيح كل الحياة فيه روحا محيي لكن ليس الروحاني أولا خطة ربنا كانت كده ما يجيبش الصح الأول يسيب الغلط في الأول يجيب الضعيف الأول يجيب الصغير الأول يجيب الإنسان العاجز الأول وبعدين بقى إيه يظهر الإنسان الكامل ليس الروحاني أولا بل الحيواني هنا الحيوان يا جماعة مش معناها احنا حيوانات لا معناها نحمل جسد يشترك مع الحيوانات في حاجات في غرائز في احتياجات مش كده فالإنسان له حتة حيوانية يعني إيه مش مش هو حيوان إنما هو مشارك للحيوانات في أمور كثيرة فليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني يقصد المسيح برضه الرب من السماء كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا وكما هو السماوي شوفوا كم عمالة تيجي كم مرة احفظوا روميا خمسة وكورنثوس 15 دول النصين اللي حاطين آدم والمسيح في مقابل بعض عشان يشرحوا لنا احنا احنا بنختار دلوقتي يا آدم يا المسيح كما هو الترابي هكذا الترابيون وكما هو السماوي هكذا السماويون تلاحظوا ان الكتاب أصر انه يذكر ان ربنا خد تراب من الارض ونفخ فيه نسمة حياة عشان يفضل الادم كل بني ادم فاكر كويس انه اصله من التراب اما المسيح له المجد اصله من السماء لما سئل يوحنا المعمدان هو انت المسيح قال لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده الذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم والذي ياتي من فوق هو فوق الجميع يعني يوحنا المعمدان اللي بشهادة المسيح أعظم مواليد النساء أعظم نبي في التاريخ خاتم الأنبياء يوحنا المعمدان اعترف وشهد وقال إيه إحنا من الأرض مهما عملنا إحنا من الأرض لكن المسيح من السماء فوق الكل فهنا بيقول الإنسان الأول من الأرض ترابي كل بني آدم الإنسان الثاني الرب من السماء كما التراب الترابيون وكما السماوي هكذا السماويون وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي ده بقى الخبر الحلو دي النعمة ده العهد الجديد ده الخلاص احنا كده كده خدنا صورة التراب بني أدمين فاضل عاوزين نلبس صورة السماوي بنلبسها امتى في المعمودية وتبان جمالها في الأبدية صورة السماوي بناخدها في المعمودية ويبان جمالها وشكلها وحقيقتها في الأبدية فالصورة جوانا دلوقتي خلاص هكذا سنلبس صورة السماوي أقول هذا أيها الإخوة إن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله اللحم والدم اللي هو واخدينه من آدم وحده كده على قد كده مالوش يدخل سما ده ما يحتملش يدخل ملكوت ما ينفعش يشارك في أبدية جسم ضعيف عشان كده في المعمودية ربنا يسوع يقول إيه يقول إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله المولود من الجسد جسد دي على حتة التراب المولود من الروح اللي هي من فوق روح هي نفس فكرة الترابي والسماوي كأن كورنثوس 15 عملت لنا المقارنة بين آدم والمسيح بطريقة تاني مش بس آدم أساس الخطية والدينونة والموت لا المرة دي آدم هو الترابي وقصاده المسيح هو السماوي آدم هو النفس الحية وأما المسيح له المجد فهو الروح المحيي آدم هو الحيواني أما المسيح فهو الروحاني آدم من الأرض المسيح من السماء آدم هو الفاسد المسيح غير فاسد برضو واحد يقول طب ايه ده كلام نظري لا ده مش كلام نظري ده الكلام ده هو صميم حياة الواحد فينا دلوقتي انت اصلك جواك الاتنين دلوقتي جواك ادم بكل النقط الصعبة دي وجواك المسيح له المجد بكل مجده بالروح القدس الساكن فيك وعليك انت بقى اللي ايه تسويتش كده شوف انت عاوز تختار تمشي بني ادم ولا ابن لله انت اللي تحدد بقى المسار نرجع لروميا تاني يقول بقى ايه اذا ايها الاخوة لو كنا فهمنا الحكاية دي نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد انت تقدر تقول انا مديون لادم بصراحة تقول لا ما انا زعلان مع ادم ادم ورثني الغلب والهم والخطية والفساد فأنا مش مديون له بحاجة لأنه إن عشتم حسب الجسد ستموتون يعني لو عشت مجرد إنسان مجرد بني آدم تاكل وتشرب وتنام يبقى لو نهايتها موت يبقى القصة الأولانية ما اتغيرتش أنت يا آدم تراب ها وإلى التراب تعود مفيش حاجة جديدة فإن عشتم حسب الجسد ستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون يبان بقى قوة التعبيرات كمان اللي يكتبها بولس بالروح القدس ما قالش في المقابل إن عشتم حسب الروح ستحيون قال لأ إن كنتم بالروح تقاومون أو تميتون أعمال الجسد يعني لما تمتلئ بروح ربنا تغلب شهوات الجسد عشان تدخل الحياة الأبدية لأن كل الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله يبقى السويتش من آدم للمسيح النقلة دي معناها أنك تعيش بروح المسيح اللي فيك فتتحول من مجرد آدمي ترابي حيواني فاسد إلى سماوي روحاني نقي غير فاسد دي تعملها ازاي دي تنقاد بروح الله تسيب روح ربنا اللي يسوقك مش الإنسان اللي جواك اللي يسوقك مش طبيعتك البشرية اللي تسوقك مش الأكل والشرب والنوم اللي يسوقك إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذت بروح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب يعني إيه؟ يعني الروح القدس اللي فيك ده هو روح البنوة روح المسيح الابن فأنت بتقول زي ما المسيح بيقول للآب أنت أبي إحنا بنقول للآب السماوي أنت أبويا يا أبا أبا ده التعبير اللاتيني ساعتها يعني daddy يعني my father يا أبويا انت ابويا بنقول للاب السماوي كده بالروح القدس اللي فينا الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله فان كنا اولادا فاننا ورثه لو عشت صح ابن ربنا لو عشت شبه المسيح لازم تورث السماء لانك سماوي انما لو عشت شبه ادم يبقى لازم تورث التراب لانك ترابي ووارثون مع المسيح ان كنا نتالم معه كي نتمجد ايضا معه هل الكلام ده جديد في العهد الجديد لا الحقيقة نفس الفكرة موجودة في العهد القديم أو الإعلان الحقيقة دي موجودة في سفر الجامعة 12 لما يقول إيه عن الإنسان اللي جوانا أو طبيعة الإنسان يقول يرجع التراب إلى الأرض كما كان كما يعني الجسد بتاعنا ده هيفضل ده حتة من آدم فطبيعي ده يدخل التراب زي آدم لما ندفن أي حد بنقول له أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود بس إحنا بنكلم جسده بس مش بنكلم روحه روحه اللي التحمت بروح الله روحه اللي خدت بقى البنوة وبقت روح البنوة نقول إيه وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها الروح مش مكانها التراب الروح مكانها لو بقت بقى ولاد ربنا يبقى مكانها السماء باطل الأباطيل قال الجمع الكل باطل من الناحية الآدمية والجسدية كله باطل من الناحية الروحية لا ده العز كله في السماء تشبيه جميل بحب افتكره شبيه واحد من القديسين بحكاية النسر والكلب ايه حكاية النسر والكلب يقولوا لو ربطت رجل النسر برجل كلب بحيث ما ينفك بيتفكوش عن بعض وابتديت تأكل لو أكلت النسر كويس وخليت الكلب بس يشرب شوية مية كده عشان يعيش ولقمة صغيرة النسر أقوى لو هو شد حيله هيعمل ايه هيطير وهياخد الكلب كمان معاه انما لو منعت الاكل عن النسر وقعدت تأكل وتغذي الكلب الكلب هيشد حيله والنسر هتبقى صحته ضعيفة جدا الكلب هيجري في الدنيا براحته وهي هيفرتك النسر وراه هي... هيكسره هيدغدغه النسر هيقعد يتخبط في الدنيا كده هكذا الإنسان فيك المسيح وفيك آدم فيك نسر يحلق في السماء وأقول إيه فيك آدم يميل للأرضيات انت بتاكل ايه بس الادم اللي جواك طب والنسر اللي فيك اللي عاوز يسحبك للسماء عاوز يطير بيك وحتى جسدك يمجده حتى جسدك يتمجد ويتسامى ويرتقي ويتعالى جدا سمعناها في أشعية 53 طب أكل النسر بقى النسر بطبعه أقوى لو أكلته حتى يمكن قد أكل الكلب النسر هيتفوق يعني لو اهتميت بغذاء روحك لكي تكون مسيحي مش آدمي تبقى مسيحي هتلاقي الحتة الآدمية اللي فيك اترقت وبقت طاير وأعلى من كل الناس إنما لو أنت عايز زي ما الناس عايشة بس ونسيت إن مرتبط جواك وفيك نسر الحياة الأبدية الطبيعة السماوية الجديدة اللي خدتها في المعمودية أنت حكمت على روحك بالإعدام وحكمت على حياتك بالفناء يا آدم تراب إلى التراب تعود نرجع لآدم تاني كما في آدم تعالوا نشوف آدم لما عمل العملة عملها ازاي عشان نشوف الحتة الآدمية اللي فينا بتغلط ازاي أول كلمة أو أول مشكلة إن لما آدم كسر الوصية أكل يقول إنه حس إنه عريان دي عجبت بقى قديسين كتير قوي كتبوا فيها كتب احنا بناخدها ببساطة هو كان عريان من الأول بس كان مش تعبان خالص من الموضوع ده هو ايه اللي جد عليه عشان يحس بالعري والخزي والخجل ويستخبى و... كل القديسين قالوا فكرة جميلة قوي قال كان في نعمة مغطياه نعمة مغطياه لابس النعمة لبس فما كانش حاسس أبدا بأي قلق لكن لما غلط تعرى من النعمة في حاجة اسمها النعمة نعمة حضور ربنا في حياة الواحد فالخطية بتحرمك من نعمة ربنا من الاتصال بربنا فلما أكل تعرى خلاص بقى لوحده مبقاش في نعمة لزقاله عشان كده في المعمودية بنقول البس النعمة كأنه في المعمودية بيرجع يلبس النعمة اللي سابته في الخطية من صلوات المعمودية تلاقي هتلبس لبس جديد اسمه لبس البر أو لبس المعمودية أو لبس المسيح أو لبس النعمة عشان نصلح اللي عمله آدم زمان حاجة تاني فآدم لقينا انه لجأ اول ما تعرى الايه راح هو وحوا يعملوا ايه يخيطوا بسرعة ورق تين يستروا نفسهم ومن يوميها كل بني آدم يعمل العملة من دول ويبرر نفسه يدور على عذر يدور على حجة يدور على حاجة تظبط المنظر وخلاص إنما العملة عملة سودة لكن لازم نلحق إيه نكفر بأي كفر كده طب ده كفر ده ده شوية ورق تين عريان برضه لكن هنا الإنسان بيحاول يبرر نفسه دي مشكلة إنسانية كلنا عندنا حاجة بيسموها في علم النفس defensive mechanism التبرير أول ما أجي أقول لك أنت غلطت تقول لي أصل أصل إيه أنت غلطت تقول sorry لا ما أعرفش أقول sorry ال reaction الأولاني إيه انك تدور على العذر والحجة اول ما ربنا جه يكلم ادم يقول له ادم هو انت كلت ما قالوش كلت ولا sorry قال له حواء حواء احنا فين في حواء دلوقتي واول ما جه لحواء انت كلت يا حواء قالت له الحيه احنا انت بتعمل كده ليه وايه اللي انت لابسه ده وانت كده سطرت على روحك انت بتضحك على نفسك هكذا يلجأ الانسان ان يتجمل يتجمل ويخدع نفسه هو عريان برضه يتجمل ورا شوية أخلاق يتجمل ورا لبس يتجمل ورا كرامة إنما هو عريان ده كل ده منظر خيبان بعد كده لقينا كمان من مواقف آدم الهروب يقول اختبأ آدم وامرأته من وجه الرب قبلها على طول كان واضح إن ربنا بيتمشى معاهم في الجنة وكانت العلاقة مفتوحة وجميلة جدا وكده الجنة أحلى ما فيها أن ربنا تلتهم أبوهم وصديقهم وحياتهم لأول مرة نسمع أنه بيستخبى من ربنا ودي مشكلة كل البني آدمين أنه بيستخبى من ضميره بيستخبى من صوت ربنا بيستخبى من الحق بيستخبى من التفكير في السماء بيستخبى من أي حاجة مرتبطة بربنا الموضوع ده أصله يتعب ضميره يتعبه هو عاوز يستخب عاوز يفضل هربان أغلب البشر هربانين هربانين جواهم هربانين للدنيا ملهيين في دنيا عشان ينسوا الحقيقة ان هم اتفصلوا عن ربنا واتعروا من النعمة ومكسوفين من عيشتهم بس ايه خلينا مستخبين وخلاص مشكلة اخرى في ادم انه لما ربنا قال له انت كلت مرضاش يقول كلت كل بني آدم برضو لا يميل بطبعه الآدمي أن يعترف بخطيته وده أهم معطل للتوبة إن الواحد يغلط ويكابر مش عاوز يقول غلط لا قدام نفسه ولا قدام حد ولا قدام الكنيسة مش عاوز فآدم مرضاش يقول كلت ده هرب كل دي صفات آدم جوانا خلي بالكم أنا ما أقصدش أقول آدم كقصة انا بتكلم عننا دلوقتي احنا ادميين ترابيين لسه الحاجات دي جوانا شغاله يوميا كل لحظه حتى كمان في ادم تبان بقى الانانيه والادانه قبل الخطيه ادم قال كلمه حكمه جميله جدا اول ما شاف حواء قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظمي كده راجل بجد راجل يعني ايه مسؤول بقى هي حتة مني وأنا المسؤول عنها أول ما عمل العملة ما بقاش راجل مقصود إيه طلع بقى أي كلام قال له معرفهاش هي سبب المشاكل هي سبب المشاكل وانت فين انت مش دي انت مسؤول عنها مش انت لسه بتقول امبارح انت مسؤول عنها دي حتة منك هي دي الرجولة فتلاحظوا ان ادم يميل كل ادم بقى ست ولا راجل دلوقتي يميل الى انه يحمي نفسه هو بس زي التبرير شويه ان يرمي التهم على اي حد الشيطان هو السبب الدنيا هي السبب الاصحاب الظروف ما انتش راضي تقول انا ليه ما تقول انا غلطت ان انا ما ما مسكتش وصيتك وكلمتك وبقت الادانه طبع بشري الإدانة أصبحت خطية عالمية انترناشونال في أي بلد في أي حتة في الدنيا بقى الإسقاط فن إزاي ترمي التهمة اللي جاي عليك بسرعة تصدها وترميها على غيرك فن كل الناس تتقن هذا الفن من صغرها لأن دي حتة آدمية جوانه المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت نقطة كمان آدم أين أنت أصبح الإنسان تايه في الدنيا ليه لأنه كسر الوصية لأنه مش ماشي على البروجرام اللي عمله ربنا كان مديله بروجرام سهل قوي كل زي ما انت عاوز واملك وانبسط وتكاثر و... بلاش الشجرة دي بس شرط واحد وصية واحدة لما كسر الوصية تاه وأصبح كل آدمي تايه في الدنيا تايه مش عارف عايش ليه ومش عارف رايح فين كل دي حاجات خدناها عن آدم كأننا بنقولها بطريقة تانية إن كما في آدم انتهت البساطة في آدم انتهت البساطة بمعرفة الشر وفي آدم انتهت الطهارة ودخل الفساد وفي آدم انتهى الصدق ودخل الكذب وفي آدم انتهى الحب ودخلت الأنا وفي آدم انتهى السلام ودخل الخوف هو ده بقى تيبيكال تعريف الإنسان دلوقتي شر فساد كذب أنا خوف هي دي بقى إيه المعطيات اللي احنا عايشين فيها كل لحظة وكل يوم مش كده كل ده خدناه عن آدم بس هو قبل كده كان إيه كان بساطة طهارة صدق حب سلام الحقونا بالمسيح بقى في المسيح اللي يحصل كما في آدم هكذا في المسيح هكذا في المسيح مقصود بيه ربنا يسوع جاي يصلح بولس قال لنا اللي لخبطوا آدم صلحوا المسيح والشاطر اللي يختار أول حاجة عملها لنا ربنا يسوع حكاية الأكل احنا كلنا أكلة في آدم بوظت الدنيا فقال بصوا هديكوا أكلة بديلة تصلح الدنيا مش في أكلة طيارة النعمة منكم في أكلة ترجع النعمة طب ايه الاكلة بقى اللي ممكن تصلح المصيبة اللي عملناها دي قال ما مفيش اكل عادي لازم تاكل بقى ايه سر الحياة اللي راحت منك كل النعمة اللي فقدتها بأكل معرفة الخير والشر تاخدها خذوا كل هذا هو جسدي من يأكلني يحيا إلى الأبد من يأكلني يحيا بي من يأكلني له حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير تصليح كل اللي عمله آدم بأكله عشان كده إيماننا البسيط بيقف في الحتة دي بيقف أقصد يعني يتمركز في الحقيقة دي أبسط مسيحي هو من يعيش ليأكل جسد الرب ودمه حياته في الحتة دي ببساطة الإيمان خلاص عارف المسيح فده وخلصه وظبط الدنيا كلها وساب له جسده ودمه ياكله عشان يدخل بيه السماء فيرجع تاني يحتمي في النعمة اللي فقدها في المسيح له المجد عمل ايه تاني قال كلكم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح قبل ما هتتناول الأكلة دي لازم تلبس النعمة اللي سابتك تلبسها انك تتعمد بسر المعمودية فتلبس المسيح ذاته عمل كمان المسيح له المجد آدم شيلنا شيلة تقيلة جدا من الهم والغم والخوف والأنا والطمع والشكاء المسيح جه قال ايه تعالى اديني الشيلة بتاعتك ومش هشيلك حاجة شايلك صليب خفيف تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال يا بني البشر كلنا ثقيل الأحمال وأنا أريحكم آدم بيشيل والمسيح يخفف الحمل ويشيل ربنا يسوع المسيح له المجد لأنا استعبدنا في آدم كل إنسان آدمي هو عبد للخطية اللي جواه للميول اللي جواه للأنا اللي جواه فيقول إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا في المسيح له المجد لقى آدم بيرمي التهمة الحقيقية على غيره أما المسيح له المجد إيه خد تهمة مش بتاعته وسكت فاهمنا آدم لما وجه بخطيته رماها على غيره طب المسيح لو المجد بيواجه بخطية أخرى مش بتاعته خدها وسكت فاهمين الموقف قلب ازاي انظر كم يشهدون عليك كلهم كذابين المسيح ما غلطش أما هو فلم يجب بشيء ليه يا رب بتعمل كده قال أصل بصلح اللي عمله آدم آدم كان بيتكلم زيادة وبيتكلم غلط أنا مضطر أسكت خالص حتى لو التهمة دي مش بتاعتي أخيرا آدم كسر الوصية أما المسيح له المجد فجاء يعطينا المثل الأعلى في حفظ الوصية يقول كما أوصاني أبي هكذا أفعل آدم مرضاش يسمع كلام أبوه السماوي في وصية بسيطة جدا ما تاكلش من الشجرة دي المسيح له المجد كمثل أعلى سمع وصية الأب السماوي في أصعب طلب موت من أجل البشر حاضر فاهمين الفكرة آدم معرفش يقول حاضر المسيح قال أصعب حاضر في الدنيا أنه يفدي البشرية كلها بحياته طب حواء بقى عشان تاخد حقها حواء أولا قالت المرأة للحية حواء هي الأولى في فتح الحوار مع الشيطان ما أقصدش غير حواء تمثل كل نفس على فكرة مش الستات بس لأن كلمة حواء معناها أم كل حي معناها كده إذا أمنا حواء علمتنا دخلت في طبعنا إن إحنا نحاور الشيطان علمتنا نحاور الشك ونحاور الفكر الخطية ونتعامل مع لغة مش لغتنا ومع عالم مش بتاعنا وننسى اللي قاله ربنا ونفتكر اللي بيقولوه الناس قالت المرأة للحية مع ان الحية بتقول لها ربنا غلطان صدقيني انا فبتاخد وتدي معاه حواء علمتنا حاجة تاني رأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وبهجة للعيون والشجرة شهية للنظر حواء دخلت في الطبع البشري الاشتهاء أو الشهوة ما كانت موجودة قبل كده الشجرة دي وفي شجر كله جميل هي حليت في عينين حواء لأنها محرمة الباقي شجر أجمل وأغلى وشجرة الحياة بالذات أغلى وأجمل من أي شجرة إنما الممنوع مرغوب والحرام مطلوب واللي زرع فينا الحتة دي آدم وحواء فبقينا اللي بيتقال عليه بلاش بيثير رغباتنا وشهواتنا عاوزين نعمل الغلط حواء أخذت من ثمر الشجرة وأكلت يعني إيه الجرأة في فعل الشر الجرأة في كسر الوصية تبقى عارف ان الكذب بيغضب ربنا وتكذب طبيعة الإنسان بقت كده اتربينا على كده بني أدمين فينا الغلط دلوقتي لأن حواء مدت إيديها وكلت حواء أعطت رجلها أيضا يعني إيه يعني ما اكتفتش إنها تغلط إنما عاوز الكل يغلط الإنسان يحب إنه ما يبقاش لوحده في الغلط الإنسان يميل إنه يدافع عن نفسه بإن كل الدنيا غلط فيبقى أريح له نفسيا إنه ما يلاقيش حد ماشي كويس فهي غرقت الراجل معاها عشان تبقى الحكاية إيه بايظة بايظة وخاطئ أوراق سين حواء علمتنا التبرير وال, وال والتكفير المزيف يعني ان الواحد يستخبى تحت شوية كده حاجات رفايع يتصور انه كده ماشي كويس الكنيسة حواء الجديدة اللي اجمل صورة ليها العذراء امنا حواء الجديدة اللي هي النفس بقى اللي حبت ربنا يسوع وارتبطت بآدم الجديد مش آدم الأولاني أولا هيكون عندها العين البسيطة عين حواء ما كانتش بسيطة لما يقول رأت الشجرة جيدة للأكل جيدة للأكل بس ممنوعة بهجة للعيون بهجة للعيون ازاي وهتجيب موت شهية للنظر شهية للنظر ازاي وهتقف في زورك انما هنا نفس بقى الجديدة التقية ربنا قال لها خلي عينك بسيطة العين البسيطة ما تشوفش الغلط ما تشوفوش مش ممكن تتلذذ بنظر بنظرة محرمة لا خلاص يبقى النفس اللي ارتحلت بالمسيح له المجد نفس ليها طباع تاني العين دي بالمسيح بتبقى عين تاني عين تشوف الحلو بس ما تشوفش الوحش ترجع البساطة اللي كانت في آدم وحواء قبل الخطية عين بتشوف كل حاجة جميلة عين طفولية بريئة حواء الجديدة النفس المرتبطة بالمسيح شعار حياتها كله حاضر يا رب هو ذا أنا أمة الرب العذراء أصلها المثل الأعلى في الحتة دي عشان كده دايما حتى كتير من القديسين عجبتهم قوي حتة إن حواء قالت لأ والعذراء قالت حاضر ودي أول المشكلة ودي أساس الحل حواء قالت لأ للوصية ربنا قال ما تاكلوش هي أول واحدة كلت إنما العذراء مطلوب منها صعب طلب صعب جدا تبقى أم وهي طفلة لسه 12 سنة وهي بتول مش ناوية حاضر هو ذا أنا أمة الرب في اللحظة دي بدأ الحبل الإلهي بدأت رحلة الخلاص في لحظة ما قالت أنا خدمتك يا رب اللي تؤمر بيه هي دي النفس الجديدة بقى اللي تتعلم تقول حياتها حاضر يا رب اللي انت عاوزه الكنيسة أو العذراء أو النفس الجديدة تهرب تتجنب العثرة حواء حبت تغرق آدم معاه تلذذت أنه يشاركها الغلط الإنسان الجديد يخاف كل الخوف أنه يتسبب أن حد يغلط يعيش دايما تحت شعار ويل لمن تأتي منه العثرة مش عاوز حد يغلط أبدا بسببه العذراء أو النفس الجديدة أسهل حاجة عندها تقول أخطأت يا رب لأن لا حواء ولا آدم عرفوا يقولوا إيه أخطأنا النفس الجديدة اللي مرتبطة بالمسيح أحلى كلمة في بقها سوري يا رب أخطأت أخطأت ودي اللي بتميز الحياة الجديدة أخيرا إن كانت حواء لم تهرب فحواء الجديدة اللي هي كل نفس جديدة مرتبطة بالمسيح شغلها الشاغل تهرب من الحياة ما تدهاش وش أبدا شغلها الشاغل تقفل ودانها عن سماع صوت الشر لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد